السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات إشراقة الليلة مع قاض من القضاء المشهورين في حياتنا أو تاريخنا الإسلامي وهو إياس ابن معاوية المزني إياس بن معاوية المزني يمكن ناس كثيرة ما تعرفش اسمه لكنه كان كان قاضيا من أكثر القضاة فراسة وذكاء في استخراج الحقائق في أي قضية من القضايا. إياس ابن معاوية المزني كان حريصا جدا على طلب العلم منذ الصغر وفي يوم من الأيام رآه عبد الملك ابن مروان وكان أميرا للمؤمنين رآه جاي كده مع وفد كده وبعدين رآه وهو يصلي إماما وهو صغير في السن بأربعة من القراء من الأئمة الكبار القراء فاستغرب فقال كم سنك يا فتى كم سنك يا فتى فقال سني كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش كان فيه أبو بكر وعمر فتبسم عبد الله عبد الملك بن مروان وقال له تقدم يا غلام فأنت أحق بالإمامة ده كان موقف طريف كده من مواقف إياس ابن معاوية المزني في يوم من الايام احد رؤساء القرى واحد من عليه القوم يعني امير على قريه او قائد على قريه فبيساله بيقول له لماذا حرم الله الخمر؟ سؤال عجيب جدا قال له لماذا حرم حرم الله الخمر؟ والخمر ما هو الا من يعني التمر والماء اذا غلي اصبح خمرا. طبعا الخمر طبعا معروف ان هو بيصنع اما من العنب واما من التمر وبعض الاشياء ممكن يصنع منها الخمر. فالراجل بيقول له ده الخمر كله عباره عن مكونات كلها حلال. تمر والتمر حلال والميه والميه حلال التمر ده والميه بتتغلي واخد بالك ثم تخمر بعد ذلك ويصبح ايه يصبح خمرا فتبسم اياس بن معاويه المزني وقال لهم لو اني ضربتك بحفنه من التراب هل ستشعر بالالم قالوا لا قالوا طيب لو اني ضربتك بحفنه من الماء هل ستشعر بالالم قال لا قال له فلو ضربتك بحفنة من التبن هل ستشعر بالألم؟ قال له لا قال له طيب فلو جمعت التراب مع التبن مع الماء وعجنتهم ثم تركتهم في الشمس حتى ييبسوا ثم ضربتك بها بعد ذلك هل ستشعر بالألم؟ قال بلى وربما تقتلني قال كذلك الخمر إذا جمعت كل أجزائه حلال لكنها إذا جمعت وخمرت كانت حراما فاقتنع الرجل وعلم أنه ما شاء الله عنده حجة وعنده بصيرة في إلقاء الحكم على أرض الواقع فقال نعم نعم وجزاك الله خيرا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ولى إياس بن معاوية المزني قضاء الكوفة وظل عنده فترة طويلة يعني عنده عند الذي بعده فظل فترة طويلة في القضاء وكان يضرب به المثل في العدل والشيء الثاني بقى الفراسة وده كان يتميز به معاوية إياس بن معاوية المزني كان عنده ذكاء شديد جدا في معرفة يعني القضايا وكيف يحكم في تلك القضايا أديكم ثلاث أمثلة في غاية الروعة والجمال ودي اعتبرها أنها إشراقة الليلة في يوم من الأيام جاله رجل مظلوم ترك مبلغ كبير جدا عند رجل أمانة على سبيل الأمانة وسافر إلى مكان ثم عاد فطلب منه الأمانة فأنكرها قال له يا أخي والله لقد تركت عندك خمسة ألاف دينار وأريدها اليوم لأولادي وزوجتي وقال له ما تركت عندي شيئا والله ما و و و وإن فعلت ما فعلت فلن تأخذ مني شيئا فالرجل مش عارف يعمل إيه فقالوا له ما عليك إلا أن تذهب إلى القاضي إياس بن معاوية فذهب إليه وشكى له المظلمة بتاعته قال له وضعت عند الرجل خمسة ألاف دينار ومش عايز يديني الفلوس بتاعته أنا محتاجها مش لاقي أكل ولادي ولا زوجتي قال له طب بسيطة جدا اذهب إلى بيتك الآن وتعالى لي بكرة قال له حاضر فراح القاضي إياس شوف بقى الذكاء بقى راح القاضي إياس بعت للرجل النصاب اللي واخد ال 5000 دينار فقال له أنا سمعت أنك رجلا أمينا وسمعت عنك أشياء جميلة جدا وعايز عندي كم كبير من الأموال وحقوق الناس والى غير ذلك وعايز احطها عندك في البيت امانا فهل بيتك محصن؟ قال له طبعا البيت محصن ما شاء الله و الى غير ذلك. قال له طيب تاتيني غدا ومعك اربعه من الرجال الاقوياء ليستطيعوا ان يحملوا تلك الاموال يعني محطوطه عندي في شوله فعايزك تجيب لي اربعه من الرجال الاقوياء كده بكره اخر النهار حينما يحل الظلام كده وتيجي تاخد الفلوس دي. قال له حاضر. تاني يوم جاله صاحب المال بقى الرجل البسيط المسكين المظلوم ده. فقال له القاضي اياس قال له اذهب اليه الان واطلب منه الخمس تلاف دينار وإن فإن أعطاك فبها ونعمة عين وإن رفض كله في التو واللحظة سأذهب وأشكوك إلى القاضي إياس وأذكر له ما فعلت وأخبرني النتيجة فرح الراجل تاني يوم بقى قال له الفلوس بتاعت الخمس تلاف دينار قال له مالكش عند حاجة قال له والله لو ما اديتنيش الفلوس هروح حالا واشتكيك للقاضي إياس واذكر له الحقيقة قال له لا لا لا اوعى تذكر حاجة للقاضي إياس تعالى يا عم خد فلوسك على داير مليم وراح مديله ال 5000 دينار في التو واللحظه خدهم الرجل وراح شالهم في البيت ورجع للقاضي اياس قال له جزاك الله عني خير الجزاء قال له ماذا صنعت؟ قال له اخذت مالي كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى بالليل بقى جاله النصاب قال له يا سياده القاضي جئتك باربعه من الرجال ليحملون الاموال قال له اذهب عني ايها اللص النصاب لقد فعلت ذلك من اجل ان ارد الحق لصاحب الحق الذي اخذت منه خمسه الاف دينار فذهب الرجل ثم بعد ذلك قام القاضي إياس وشهر بهذا الرجل اللص النصاب حتى علم الناس جميعا أنه لص ثم أسقطوا شهادته وأصبح بعد ذلك مجروحا في هذه القرية موقف ثاني جميل جدا للقاضي إياس واحد رجل كان مسافر وضع ألف دينار في كيس وختمه بالشمع وأعطاه لجاره فقال له ما رضيش يقول له بقى انا ده 1000 دينار ولا بتاع قال له يعني هذه يعني بعض هذا بعض التمر طبعا حط الألف دينار وحط حواليهم شوية تمر قال له هذا بعض التمر أريد أن أضعه عندك مسافر ثم أعود مرة أخرى قال له طيب الرجل سافر يعني وربنا قدر سبحانه وتعالى إن هو يغيب في السفر 15 سنة التاني ده بقى اللي هو خد منه الألف دينار في الكيس مر عليه مثلا إيه شهر شهرين ثلاثة وبعدين كان في يوم من الأيام ما كانش فيه في بيته أكل فبص لزوجته كده قال لها يعني ايه رايك نفتح الكيس وناخد منه شويه تمر وبعدين بعد كده نردها له ايه المشكله يعني ده حتى التمر يعني لو غاب اكتر من كده ممكن يفسد قالت له مفيش مشكله راح فاتح الشقي الكيس من تحت واخد بالك وطلع تمرتين ثلاثه فجاه لقى ايه دينار ذهب كده راح نازل ايه ده فبيجر تاني لقى دينار دينار دينار المهم جر فضى الكيس كله لقى جوه الكيس ألف دينار ذهبيه خدهم كلهم وراح مرجع شويه التمر تاني وطبعا راح بقى اشترى تمر وهيأ نفسه واشترى بيته وظبط حياته كلها تمام وراح ايه حاطط مكان الدنانير ديت دراهم معروف طبعا الدرهم لا يساوي شيئا بالنسبه للدينار وحط الدراهم وحط حواليها التمر وراح ايه مخيط الكيس زي ما هو وراح سايبه رجل بعد 15 سنه غاب فتره طويله جدا رجع فلما رجع افتكر ال1000 دينار الذهبيه اللي عند جاره فراح له وطلب منه الفلوس قال له طبعا ما قالوش بقى عايز فلوس انا عايز كيس التمر قال له كيس التمر كما تركته في نفس المكان زي ما تركته من 15 سنه تلاقيه الرجل شكره وجزاك الله خير مش عارف ايه وخد الكيس التمر وراح البيت وفتحه وبيطلع بقى الدنانير الذهبيه عشان بقى يشوف مشاريعه ويشوف حياته بص لقى الدنانير الذهبيه موجود مكانها ايه دراهم فراح قال له مش ممكن حرام عليك ده يعني طبعا هو الراجل اللي عارفه فك الكيس فك الكيس بعد فتره طويله بعد حوالي مثلا نقول 12 سنه فالمهم فقال له لا ازاي ده ده, ده كان موجود فيها دنانير ذهب انت سايب لي مكانها دراهم ومش عارف ايه والكلام ده كله قال له والله زي ما حطيت الكيس عندي وجدته فالمهم راح اشتكى للقاضي اياس فالقاضي اياس طلع في منتهى الذكاء فراح بعت للاثنين جاب الاثنين وبعدين بص للراجل صاحب الفلوس قال له انت تركت عنده الشوال دوت اللي فيه ال 1000 دينار من امتى؟ قال له من 15 سنه قال له طيب تعالى بقى انت الشوال ده ما فتحتوش خالص؟ قال له لا والله قال له طيب وريني الدراهم الموجوده جوه الكيس كان زمان كان العمله بتسك بتاريخ السنه فبص في الدراهم لقاها مسكوكه من ثلاث سنين والدنانير راجل سايبها من كام سنه؟ من 15 سنه قال له مستحيل انك تكون الدراهم دي موجوده في الكيس ده من 15 سنه لانها مسكوكه من ثلاث سنين فكيف يكون ذلك واخد بالك فأمرهم فرد الألف دينار كاملة لهذا الرجل بعد أن اعترف بالحقيقة آخر قصة وآخر إشراقة لإياس ابن معاوية المزني إن في واحد رجل برضه في يوم من الأيام اقترض منه صاحبه مبلغا من المال فحوالي برضه ألف دينار فالمهم فقال له طيب كانوا راجعين من تجارة مع بعض وبعدين قال له طب أقرضني مبلغا من المال وهرجعه لك وكده مش قال له حاضر جم عند شجرة معينة كده مشهورة في القرية دي عند مدخل القرية فقال له اتفضل أدي الألف دينار في كيس همت وتبقى تردهم لي مثلا بعد شهر ولا بتاع فقال له حاضر غاب الراجل فترة طويلة جدا وكل ما يطلب منه فلوس يقول له مالكش عند حاجة ازاي ده انا اعطيتك ال1000 دينار عند الشجر قال له لا والله مالك عند حاجه وانا ما خدتش منها حاجه راح اشتكى للقاضي اياس بص بقى القضاء وشيء الفراسه بقى فالقاضي اياس اما قال لي ده انت اديته 1000 دينار قال له ايوه قال له فين قال له عند الشجره الفلانيه سال بقى اللص الثاني قال له انت خدت منه 1000 دينار قال له ما خدتش منه حاجه خالص قال له ده بيقول ان هو اداهم لك عند الشجره الفلانيه قال له والله العظيم انا ما اعرف الشجره ديت ولا اعرف هي فين ولا اعرف عنها حاجه خالص قال له خلاص صادق ثم نظر لصاحب المال قال له طب ما تروح عند الشجره وتفتكر كده لعل وعسى تكون دفنتها جنب الشجرة تكون حطيتها على الشجرة تكون حطيتها في أي مكان روح هناك عايزك تروح هناك لعل وعسى يمكن لما تروح تفتكر قال له أنا فاكر والله اديتهم قال له بس ما عشان خاطري روح بس هناك عند الشجرة واقعد كده اقف عند الشجرة كده لمدة مثلا ربع ساعة ولا بتاع ولا أي حاجة يعني شوية دقائق كده وافتكر وما افتكرتش تعالى لي وأنا مستنيك أنا والراجل التاني اللي هو اللص ده فقال له طيب القاضي إياس الراجل مشي بقى صاحب الفلوس عشان يوصل عند الشجره وعشان يدور حواليها وبعدين القاضي اياس بقى طبعا جاي له بقى ناس تانيين في اواضي تانيه وقام قاعد راجل جنبه هنا وكل شويه عمال يحكم ما بين الناس ثم ينظر شظرا لهذا الرجل يبص له كده خلسه يشوف احواله ايه فلقى الراجل قاعد مرتبك ففضل سايبه سايبه سايبه لحد ما عدت حوالي ساعه من الزمن ثم نظر اليه وقال له هل تتخيل ان الراجل صاحبك ده هل ممكن يكون وصل للشجره ولا لسه بدري قال له لا لسه بدري الشجرة بعيدة قال له تعالى أيها اللص أنت لسه من شوية تقسم بالله إنك لا تعرف الشجرة ولا تعرف المكان ولا خدت منه حاجة فلما عاد الرجل قال له لقد اعترف اللص بأنه قد أخذ منك المال عند الشجرة فأعطيه المال فذهب وعاد إليه بالمال حتى يرده إلى صاحبه هكذا كان القاضي إياس كان مشهور جدا وطبعا ليه قضايا عظيمة جدا جدا يعني يمكن أوردتها في كتاب قصص الزاهدين يعني قصص جميلة جدا جدا في فراسة القاضي ياس وكنت أوردت معها مجموعة أيضا غيرها من قصص الفراسة في قصص الصالحين الحقيقة هكذا كان القضاة كانوا يستخرجون الأحكام ويصدروا الأحكام بتاعتهم من خلال أولا النص الشرعي قرآن وسنة ثم ثانيا بقى ما من الله عز وجل به عليهم من الذكاء والفطنة والفراسة والحكمة والزي... يعني ما شاء الله كان ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليهم وكان ربنا كريمهم وكان من أكثر هؤلاء كان إياس ابن معاوية المزني والقاضي شريح كانوا أكثر اثنين أو من أكثر القضاة اللي كانوا مشهورين بالفراسة والحكمة والذكاء والفطنة ما شاء الله وكان يستطيع أن يستخرج الأحكام من خلال الفراسة ومن خلال الفطنة هذا بالإضافة طبعا للأصل الأول اللي هو الكتاب والسنة أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الفراسة والفتنة والفطنة والحكمة و و و والتقوى وربنا يجعلنا وإياكم من من المتقين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey.